وسهلا بيكم في الموسم الرابع من بودكاست الموضوع عائلي جدا أنا حنان هز الدين مؤسسة The Family Hub الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجة بتحصل في البيت وفي العيلة وبنحاول مع بعض ومع ضيوفنا نلاقي حلول عملية ومنطقية نقدر إن احنا نعملها على طول خليكم معانا عشان الموضوع عائلي جدا
رنا كان عندها 11 سنة لما جات لها الدورة الشهرية والبيريد في المدرسة خافت وافتكرت نفسها بتموت ولما روحت أيوه.
سألت مامتها وهي منهارة مامتها قالت لها ايه الفيلم اللي انت عاملاه ده ما كل الناس كده بلاش قلة أدب احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي رنا عرفت بقى كل المعلومات اللي هي محتاجة تعرفها عن جسمها والجواز وكل حاجة من صاحبتها معلومات بقى عشوائية مش شرط تكون مظبوطة اتجوزت واتصدمت خلفت بالصدفة وبقى عندها بنتين الكبيرة هتم تسع سنين ورنا مش عايزاها تبقى جهلة ومش فاهمة زيها ومتوترة من كل حاجة بس مش عارفة تبدأ منين معانا النهاردة دكتور عمرو عباسي استشاري نساء وتوليد والحقن المجهري وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجميل النسائي الوظيفي بص ما أقدرش أعمل لكم بقى أكتر من كده شوفوا السي في ال CV تقيل جدا هنتكلم بقى في التفاصيل دي كلها وقصه رنا يا عمرو انا اولا I'm very happy ان انت معانا النهارده احنا نعرف بعض من زمان قوي قوي قوي قوي و... وانا بجد القصه بتاعت رنا دي مش قصه ده قصه ده العادي يعني انت عارف لما بنقعد في قعدات البنات وبنقعد نتكلم بتلاقي ان القصص دي very very common يعني مش اللي هي حاجه مثلا غريبه بس انا مبسوطه قوي ان انت معانا النهارده مبدئيا انا انا مبسوط ان انا معاكي جدا ومتابع متابعك على ال social media ويعني ال content اللي انت بتقدميه مفيد جدا لكل الناس Thank you.
وبشكرك عليه وبشكرك طبعا على ان انت اتحتيني الفرصه دي ان انا ابقى معاكي النهارده ويعني يا رب نكون نقدر نفيد بيها الناس كلهم طب رنا دلوقتي السؤال يا عمرو على بقى قصه رنا دي مم.
هي يا حبيبتي اتصدمت وهي صغيرة وبعدين بقت عايشة حياة عشوائية على جسمها وعلى شكلها وعلى التغييرات اللي بتحصل لها وهكذا وهكذا انت كدكتور نساء وتوليد وكل بقى ال CV الخطير اللي انت قايله لي ده اكيد بتشوف الكلام ده على طول
حقيقة و... والأمهات يا عيني معذورين يعني هم المفروض إن هم ليهم دور إن هم يبقوا supportive وإن هم يقفوا جنب بناتهم بس هم ممكن ما يكونش عندهم المعلومات أو ما يكونش عندهم الطريقة اللي هم يقدروا يشرحوا بيها لبناتهم إيه الوضع إيه أو ممكن يكون بناتهم بيمروا بحاجات هم نفسهم ما مروش بيها وكمان عندنا طبعا taboos معينه في المجتمع الشرقي في حاجات معينه ما ينفعش ما ينفعش نتكلم فيها آه ل- آه، لازم نخلي بالنا من طريقه كلامنا لازم نخلي بالنا ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي ممكن ما يتقالش وعندنا برضو معلومات خاطئه او misinformation عند عند بنات كتيره وعند سيدات كتير وللاسف البنات بقوا يعملوا ايه بقى يخشوا على جوجل دكتور بنسميه دكتور جوجل ويبتدوا يسالوه نعمل ايه ونسوي ايه و- وفي معلومات كتيره ممكن تكون صح وفي معلومات كتيره قوي ممكن تكون غلط خلينا نبتدي بقصه رنا ومبسوط قوي بالقصه اللي انت يعني قلتها لنا دي لان هي قصه كل بيت وكل بنت بتمر بالفتره دي إيه، فترة المراهقة أو فترة ال puberty عند البنات دي فترة حساسة جدا إيه، بتبتدي البنت تمر بتغيرات فسيولوجية وتغيرات نفسية وتغيرات كتيرة جدا في جسمها فلازم نبقى عارفين ازاي ن- نتكلم مع البنت دي في الفترة دي لازم نفهمها ان دي حاجة طبيعية جدا ممكن يبقى في شوية تغيرات في جسمها ممكن يكون في تغيرات في نبرة صوتها ممكن يبقى تغيرات في الفات ديبوزيشن او آه، تراكم الدهون في الجسم يبتدي شكلها يبقى شكل انثوي يبتدي كمان يبتدي يحصل حاجة اسمها ovulation او تبويض فيبتدي يجي لها الدورة الشهرية ف- وبالتالي ممكن يكون في كمان آلام أثناء الدورة الشهرية دي كلها حاجات طبيعيه وبنفهمها ان this is very normal هتيجي تقول لك انا حاسه ان ال- ان هي period ضعيفه جدا و a few drops وحاجات خفيفه قوي وبعد كده قعدت شهرين ثلاثه وبعد كده جت واحده تانية مختلفه والدنيا ملخبطه هقول لها دي حاجه طبيعيه reassure her لازم أ- اطمنها لان اول few cycles بيبقوا ان اوفيراتري ما بقاش فيهم تبويض فطبيعي جدا البنت الدوره بتاعتها ما تبقاش منتظمه اول سنه او سنتين تيجي ناس كتير قوي very concerned البنت جات لها الدوره وبعد كده قعدت سنه سنتين ما تجيلهاش اطمنهم ان دي حاجه طبيعيه جدا يبتدي كمان ان هي تبقى شويه nervous يعني تبتدي تبقى متوتره فلازم برضو اعمل لها reassurance من الناحيه النفسيه ان طبيعي ان يبقى فيه شويه اضطراب انت حاسه ان انت هل انت طفله ولا انت آه، آه، سيده انت في حته في النص كده فبتبقي متلخبطه شويه فمحتاج ان انا اعمل لها reassurance محتاج ان انا كمان اديها وعظ ديني يعني يبقى عندها اسس دينيه قويه كل الحاجات دي مهمه جدا جدا لازم ابتدي اتكلم معاها في ال nutrition في ال- في التغذيه التغذيه مهمه جدا من من البنت وهي لسه صغيره لازم أك... أك... لازم اتكلم في اسس معينه في ال nutrition لازم نحافظ عليها على بناتنا عشان بعد كده دي اللي بت... ال... ال... ال program اللي هتمشي عليه طول حياتها لازم يكون في building blocks ال proteins لازم ناكل بروتينات بشكل كافي لازم ناكل الدهون الصحيه زي ال olive oil زيت الزيتون الافوكاتو ال nuts دي مهمه جدا لان المصدر ال hormones في الجسم من الدهون ناس كتير قوي بيفتكروا ان انا اصلا هعمل diet انا هقطع الدهون خالص من اكلي دي حاجه خطأ يعني رهيب لازم ناخد دهون صحيه لان الدهون دي اللي هي بس- بنسميها polyunsaturated unsaturated fatty acids هي مصدر الهرمونات في الجسم فبالتالي لازم نهتم بيها جدا لازم نهتم جدا بالكالسيوم دلوقتي كل الناس عماله تشتكي اصل الستات دلوقتي بتولد كلهم ط- آه، قيصري اصل ما فيش حد آه، م- آه، بيولد طبيعي وعشان النشأة نفسها بتاعت البنت ما كانتش بتاخد كالسيوم كفاية الحوض بتاعها بقى ضيق الع- العمود الفقري بتاعها مش مظبوط آه، عندها scoliosis كل الحاجات دي بتأثر جدا في الولادة الطبيعية والولادة القيصرية فبالتالي لما اهتم ان هي تاخد كمية كالسيوم كويسة وتتعرض للشمس عشان الفيتامين دي ناس كتير قوي فاكر الفيتامين دي ده هاخده من الاكل ده انت هت- هت- هتخرب بيتك عشان تقدر تاخد الفيتامين دي ده كله لانه مش موجود غير في السلمون بس وبج- وبكميات قليله بس أ- أ- اكتر حاجه ممكن نستخدمها او اسهل حاجه وارخص حاجه هو التعرض للشمس فلازم نتعرض لشمس كويسه عشان الفيتامين دي وده بيساعد آه، آه، آه، ان الكالسيوم يمتص في العظم فيبتدي الهيكل بتاعها العظمي يبقى مظبوط لازم اهتم جدا جدا جدا كمان بالاوميجا 3 وال trace elements وكل الحاجات دي موجوده في ال supplements وسهله جدا اي بنت ممكن تاخدها لازم اهتم جدا بالرياضه دلوقتي لازم أت- افهمها ان الرياضه مهمه جدا و- والرياضه دي مش معنى ان انا لازم اروح بس اجري على treadmill ساعه ونص كل يوم والكلام دوت او اروح العب very aggressive exercises لا يعني ممكن تمشيه مثلا نص ساعه لساعه كل يوم تاخد كميه steps كويسه في حاجه مهمه جدا اسمها resistance training لازم البنات يشيلوا حديد او يلعبوا اوزان حتى لو باوزان اوزان جسمهم ودي برضو عندنا misconception البنت لما هتروح ت- تروح الجيم او هتشيل اوزان هيجي لها عضلات وهتبقى مسترجله دي حاجه misconception رهيبه it's not true at all عمر ما البنت هتكون عضلات بالشكل ال- ال- ال- الغريب دوت غير لو بتاخد هرمون الذكوره ودي حاجات مش شاذه عن الطبيعه تماما فبالتالي لازم تلعب resistance training عشان تحافظ على الكتله العضليه ودي حاجه مهمه جدا ناس كتير قوي مش عارفين يخسوا عشان ما عندهمش اصلا كتله عضليه كل شويه بيحاولوا ينزلوا ال fats بس مش مهتمين ان هم يبقى ال muscle mass عندهم في جسمهم كويس وهو ده اصلا اللي بيحرق ال fats في الجسم وهو ده اللي بيزود حاجه اسمها basal metabolic rate او نسبه الحرق في الجسم فلازم اهتم جدا بالرياضه من النشء وده برضو بيقلل جدا من البين اللي بيجي اثناء الدوره الشهريه احنا عملنا study آه، لو ممكن تخشوا على جوجل وتكتبوا اسم الاستادي دي م- منشوره باسم باسمي وباسم اطباء من كليه علاج طبيعي ولقينا ان البنات اللي كانوا بيلعبوا ثلاث ايام في الاسبوع سباحه ده قلل نسبه الالام او الدysmenorrhea اللي هي الوجع اثناء العل- الدوره الشهريه قلل لهم الوجع بحوالي نسبه حوالي 50% يعني البنات ال- جبنا study جبنا بنات كانوا بيعوموا وبنات مش بيعوموا ولقينا ان البنات اللي كانوا بيعوموا ثلاث ايام في الاسبوع نسبه الالم اثناء الدوره الشهريه كانت اقل حوالي 50% بدون لجوء لاي مسكنات wow فبالك الم... ال- ال- قد ايه الرياضه مهمه جدا برضو حاجة مهمة جدا ان احنا لازم ن reach out لل professionals يعني لازم نروح للاطباء المتخصصين يعني مش عيب ابدا ان ان واحدة تيجي آه، تجيب بنتها وتروح لدكتور امراض النساء وتقول له انا مثلا خ- آه، خايفة على بنتي من حاجة فلانية انا عايز اعمل check up على بنتي دي حاجة very very important مهمة جدا مفيش حاجة اسمها لا يا حبيبتي اصل انت الوجع ده هيبقى موجود دلوقتي بس واول ما هتتجوزي الوجع ده هيروح خالص انا عايز اقول لك ان في حاجات زي حاجة اسمها endometriosis او آه، آه، بطانه الرحم المهاجره الالم بيزيد مع الجواز وبي و- وكل ما هي بتتاخر اكتر في التشخيص كل ما ت- آه، آه، بتصعب طرق العلاج بالنسبه لنا ك medical professionals فحاجه زي ال endometriosis ممكن تيجي من سن صغير حوالي ع- 15 ل 20% من البنات ممكن يكون عندهم endometriosis وهم مش عارفين وما يكتشفوش غير في العشرينات او في الثلاثينات لما يتجوزوا وده ممكن يؤد- يؤدي إلى مشاكل صحية كتيرة جدا منها آه، تأخر في الإنجاب منها آلام شديدة أثناء العلاقة الزوجية منها أث- آه، آه، آلام أثناء التبول أو التبرز كل الحاجات دي بتأثر على البنات بشكل كبير جدا وبنقدر نكتشفها من سن بدري وكل ما نكتشفها بدري ونحاول نعالجها من بدري كل ما ده بيقلل ال progression بتاع ال disease انا دايما هفتكر كان عندي بنوته صغ... آه، بت- بتتابع بتجيلي العياده وكان عندها 18 سنه كانت آه، بطله تنس وبعد كده بسبب ان هي كان بيجي لها الام شديده جدا اثناء الدوره الشهريه وقيء مستعصي اثناء الدوره الشهريه شي had to drop off من التمرين بتاعها كانت بتضطر ت- تغيب عن المدرسه وهي كانت من اوائل ال- الفصل ابتدت تغيب عن الفصل بتاعها اسبوع او 10 ايام كل شهر وكانت حياتها ميزربل وراحت لكل اطباء آه، الباطنه عشان تتعالج وكلهم بيعالجوها وهم مش عارفين ان هي عندها حاجه نسائيه يعني فكره ان هي بس مجرد ارتباط الالم وال- والالام والقيء دوت مع الدوره الشهريه ده اللي خلينا ي- ن- ن- آه، آه، نتنبأ ان هي حاجه ليها علاقه ببطانه الرحم المهاجره او ال endometriosis وعالجناها والبنت الحمد لله رجعت تاني بقت من بقت بطله تنس ودخلت دخلت كليه الطب كمان ما شاء الله بقت من المتفوقين فقدرنا ان احنا نحسن ال lifestyle بتاعتها 180 درجه وعشان كده دايما بقول مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من بناتنا وانا مبسوط قوي ان انت ابتديتي قصه آه، آه، رنا دي من وهي لسه سن صغير عشان ناخد بقى الجيرني لحد ما تكبر وتتجوز و... و... وسو فورت اولا انا مش عارفه ابدا منين هو انت اديتني كميه معلومات دلوقتي انا قاعده بكتب وراك التلميذه النجيبه قاعده بكتب وراك تمام كله ورا بعضه انت عارف انا بدي كورس اسمه ال body safety course okay و- و- وبنشرح فيه آم، ازاي نتكلم مع اولادنا على كل حاجه from آه، من اول ما هم عندهم سنتين على ال privacy ولحد ما يكبروا بقى على puberty و sex ed وكل حاجه فبناخد من السن الصغير للكبار ف بس انت اديتني كمية scientific information دلوقتي حاسة ان انا عايزة ارجع للكورس واعيد وازود بقى المعلومات عشان لما نديني يبقى الموضوع فيه او البيتس ال...
هستضيفك او هستضيفك في اه الكورس ده okay ده اسهل ده لا ده شرف اسهل ليا ده اه اه ده اسهل بس انا بقى بتكلم دلوقتي على كذا حاجة و actually انا هبدأ من اخر point انت اتكلمت فيها because احنا انت من الحاجات اللي قلتها which is completely true هي فكرة انه ان في تابو او في زي ما تقول كده ايه عيب ان في بنت تروح تكشف عند دكتور او دكتورة امراض نساء وهي لسه مش متجوزة احنا احنا we have this issue آم، yes و- و- unfortunately و- وفي دكاترة actually بيخافوا يكشفوا على ال على ال- البنات بسبب انه الاهل ممكن يعملوا لي قصة وممكن وممكن وانا honestly ما بكلمك دلوقتي انا مش عارفه يعني انا دايما بقول للناس في الكورس ده برضه بقول لهم يا جماعه لازم البنات تروح تكشف لازم لازم لازم لازم in case في اي حاجه وان شاء الله ما يطلعش بس what if كان في حاجه و- وانا بس عايزه اطمن على بنتي صح والناس بتبدا تقول لي لا بس عيب اكيد بتشوف الكلام ده لا اكيد لا اكيد حتى على كل ال socio-economic standards المختلفه اه بس ايه العيب في كده بالعكس احنا لازم نخلي بالنا من بناتنا احنا كل ما بنتقدم في في في, في الطب كل ما بنتقدم في في كل ال aspects بتاعت الحياه لازم آه، بالعكس الموضوع يبقى اسهل ويبقى ما يبقاش فيه taboos ويبقى it much easier ان احنا ن discuss it openly ما دام ما فيش اي حاجه تعيب البنت او ت او ت ت تاثر عليها باي شكل من الاشكال بالعكس it's very important to know your body تتح- تعرف نفسك احنا إحنا- انا انا كل يوم بعرف حاجات مختلفة عن جسمي بعرف ايه اللي بيتخني ايه اللي ما بيتخنيش بعرف ايه انواع الرياضة اللي فعلا تنفعني وايه اللي ما تنفعنيش كل ما انت تعرف اكتر عن عن عن جسمك هتقدر تعرف حتى معلومات يمكن احسن من ال medical professionals نفسهم عشان انت عارف ايه اللي بينفعك وايه اللي ما بينفعكش فلازم كل كلنا نعرف معلومات مهمه ونبقى عارفين نبقى aware انا بتبسط قوي لما بيجي لي بنات صغيرين قاريين يعني ايه PCOS او تكيس متلازمه تكيس المبايض قاريين يعني ايه endometriosis قاريين يعني ايه عدم انتظام الدوره الشهريه كل الحاجات دي بتسهل جدا التعامل معاهم لان انت دورك على فكره مش بس مجرد ان انا اكتب آه، علاج في روشته وخلاص انا في مرضى زي متلازمه تكيس المبايض اللي هم حوالي 15% من البنات اللي هم عندهم آه، آه، عدم انتظام في الدوره الشهريه بيبقى عندهم شعر زياده في الجسم بيبقى عندهم آه، اكني بيبقى عندهم آه، بشره دهنيه بيبقى عندهم اوبيسيتي او آه، تراكم الدهون في منطقه البطن وفي ال- ال- منتصف الجسم آه، دول بنات موجودين كتيره جدا انا مش دوري بس ان انا اكتب لها علاج ينظم دوره وخلاص انا دوري ان انا اقول لها يعني ايه ان انت تع... انت عندك حاجه اسمها مقاومه آه، آه، الانسولين او insulin resistance ازاي تقللي ال insulin resistance ممكن تعملي keto diet ممكن تعملي صيام متقطع آه، لازم تقللي كميه ال sugars لازم تحافظي على ال vitamin D لان لأن- لقينا ان البنات دول بيبقى عندهم دايما نقص في ال vitamin D لازم افهمها ان هي تعمل resistance training او تشيل حديد لازم افهمها ان هي لازم تنام كويس عشان الكورتيزول برضه بيسا- بيساهم ان هي تتخن في تتخن وهي مش م- ممكن ما تبقاش عارفه لازم افهمها ان هي ال stress او الضغط العصبي برضه بيلخبط الدوره الشهريه بتاعتها لازم افهمها ان عدم انتظام الدوره الشهريه مش حاجه هتموتها يعني في ناس فاكره قوي اصل انا الدوره ما جاتليش يبقى كده الدوره sorry اسف في الكلمه مكتومه جوايا وده هيعمل لي تسمم ومفيش حاجه اسمها كده في ناس كتير قوي ما بيجيلهمش الدوره وعايشين حياتهم ممكن اديكي دواء ينزل لك الدوره كل 3 4 شهور there's no problem فاهم البنات الستات اللي بيرضعوا ممكن يقعدوا سنه او سنتين ما يجيلهمش دوره مش بيحصل لهم حاجه ف... فكل الحاجات دي معلومات هتاخديها من ال medical professional وهتطوري علي هتطوري فيها بالقرايه بال بال بال بت... experimenting with your body وتعرفي ايه اللي ينفعك وايه اللي م- ما ينفعكيش اه بس آم، احنا بنخش في level detail دلوقتي محترم و- طبعا وانا شاكه ان ان ان ال- اي حد بيسمعنا عمل ده مع سواء مع نفسه او مع ولاده وانا I'm hoping ان احنا نقدر ان احنا نغير الفكر ده لو حد واحده عندها بنت في السن ده تقدر تروح لدكتور زيك او او او يعني ليك او لغيرك وتقدروا تتكلموا معاها في الحاجات دي لان دي مهم جدا ان البنات تسمع الكلام ده و granted الدنيا بقت احسن يعني انا فاكره ايام ما احنا كنا في المدرسه الكلام ده ما كانش بيتقال اصلا يعني ايوه ما حدش حتى يتكلم كتب فيه اصلا البيولوجي بتاعنا كان ايه يعني ما كانش من فيه بعيد آه.
كده اللي ما دخلش بالظبط كليه الطب ما فهمش حاجه يعني فاهم وكان ساعتها دكتور جوجل مش موجود يعني احنا ايوه كنا صح فاهم صح الموضوع كله صح كان ايه فاهم بال- من من بعيد كده بس دلوقتي الولاد كمان عندهم وعي وانا اللي بخاف منه يا عمرو بصراحه وده حاجات انا كنت بشوفها من my students لما كنت بدرس انه هما على فكره انا لو رحت لماما وماما ما جاوبتنيش او لو رحت لبابا وبابا ما جاوبنيش هروح للتليفون in in 5 seconds والله اعلم بقى الم... المعلومه اللي جات لي دي بقى عامله ايه عبس بقى فاهم كله بقى اللي هو بالظبط لا لا ايه يعني كده لا لا وغير كده بقى كمان هو هو بقى العبث بينتشر يعني هو انت بس مش مجرد ان انت ايه انا عرفت المعلومه لا بقى انا لازم اشارك انشرها بقى اصدقائي لازم انشر اشارك المعلومه كل الناس ايوه طبعا لازم كله تعم المعرفه كلها على لازم الناس كلها اللي المعرفه حواليك كلها تعم اه بس هو والله آه، يعني انا اللي اللي اللي ش- بشوفه من الناس اللي حوالينا الناس العاديه اللي زيي وزيك يعني مش حد آم، يعني ناس متعلمه وناس قاريه وناس فاهمه ومسافره وشيء يعني وبشوف ان في كميه حاجات احنا ما نعرفهاش يعني هضحكك كنا كنا ع- عملت حلقه season اللي فات مع احمد حسين احمد حسين صح... صاحبنا جدا اه ده جدا ده صاحبي جدا وصاحبك جدا انت كمان ايوه فاحمد كان بيدي بي بي انا انا لحد دلوقتي بقولها بيدي class يعني ما كانش بودكاست آه، كنت هو كان هي كانت حصه كان في درس كده هو كان بيدونا على ال PCOS وانا كان بالنسبه لي even though انا قاريه فيه كتير بس عمري ما فهمت بالطريقه دي ولما الحلقة طلعت ناس كتيرة قوي بعتت لنا انه احنا عمرنا ما فهمنا ده وانا بحس ان في دور كبير قوي على الدكاترة طبعا انت مش م- مش مستحيل ان كل عيان هيخش لك هيقعد معاك ساعة الا ربع تشرح له يعني ده مش منطقي والله ساعات بنقعد بنقعد كتير قوي نشرح ون... ون... ون... و- ولو ما كفناش في session تانية بنقعد نشرح تاني وخلي بالك ان احنا حتى كدكاترة حصل لنا نوع من ال evolution يعني احنا زمان كانت كل دكتور منغلق على نفسه في عيادته كل الحكاية ال patient بتاعه دلوقتي الدكتور, الدكتور ودي من الحاجات اللي انا بدرسها بره دلوقتي إن- ازاي الدكتور ان هو يقدر يوصل المعلومة بشكل كويس through the media channels الموجودة مم.
عشان يوصل المعلومات الطبية بشكل جيد دي حاجة انا انا بشرحها للدكاتره يعني بعلم صح الدكاتره ازاي ان هم يقدروا ي- يوصلوا المعلومه لل patients لان دي حاجه مهمه جدا دكتور يعقوب دوت او, أو اسمه ايه اللي هو كان بتاع الفنكوش ده اللي كان قاعد في المعمل بتاعه اه انا و...
عارفة و- اه و- وايوب كان اسمه ايوب ايوب اه تيالي ايوب اه اه اه اه ايوب اللي هو كان قاعد في المعمل بتاعه كل شويه ينفجر حاجات في وشه دوت وما بيقابلش حد وما بيتكلمش مع حد لا دلوقتي الدكتور لازم يعرف ان هو يطلع في ال media channels ويقدر يستخدم السوشيال ميديا ويستخدم كل ال media channels that are available عشان يقدر يوصل المعلومات وعشان كده احنا الحمد لله بقى في توعية كويسة عشان it's coming from medical professionals صح مش جاية عن طريق ناس بس آه، مجرد آه، عندهم شوية experience او خدوا كورس ولا حاجة وابتدوا ي- ان هم ين- ينشروا المعلومات اللي ممكن تكون مش accurate م- آه، في احيان كتيرة لا وهو ده اي ثينك ان هو مهم قوي طب انا عايزه بقى اتحرك من حته ال ال البنات اللي هم آه لسه صغيرين او لسه في اول الطريق للسن بقى بتاع السن اللذيذ اللذيذ بتاع الايه late 20s لحد ال early 40s انا طبعا هح- بحشر ال early 40s عشان يبقى جنب ال late 20s عشان okay هتم 40 سنه كمان ثلاث اسابيع كل ومنهاره سنة وانت نفسيا طيب من... لا لا كل بس بقى بالسنة انا ما وانت طيب بنتكلمش احنا انا رافضه اعياد الميلاد ورافضه كل سنه وانتم طيبين ورافضه الهدايا رافضه كل حاجه اوكي فانا حشه ال 40 في المعلتين لا بهزر بس انا بتكلم على ال... لما بتتكلم على مثلا late 20s لحد early 40s والسن ده بيحصل بعد ال 35 بيحصل تدهور انا طبعا حاسه بيه ومش انا لوحدي يعني في تدهور حاسينه ف- أم، وحاجات بقى ايه very simple يعني الظهر بقى بيوجع ولما نيجي نصلي تسمع طرقعة ركب ومش عارف مين بيحصل ايه وكلنا مثلا اللي عايز يخس اللي قبل كده لو كنت بخس 3 كيلو في شهر دلوقتي انا بقعد شهرين ثلاثة عشان انزل نفس الحاجة فيتامين دي في الارض مغنيسيوم iron كل بقى الايه الحاجات دي عمالة تنزل كل مرة بنعمل blood check up بحس اللي هو لا بصوا خلوا خلوا التحاليل دي عندكم انا مش عايزة اعرفها يا ريت محدش يقول لي انا هعمل blood check up عشان جوزي بيزن عليا ان انا لازم اعملها غير كده انا مش عايزه اعرف المعلومات بس هي فعلا بقت أم، ايه اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه في السن ده وحاجه تانية بقى انا هزود عليك الوقت ده هو الوقت اللي بتبقى it's معظم الناس بيبقوا امهات لاول مره فبتبدا بقى ايه أم، اللي اللي حمل والرضاعه و و و و و. بس كمان في بقى حتة ايه انا هروح التمرين ومش مهم اكل عشان بجري ورا ولادي عشان مش عارف ايه انا الولاد عندهم مذاكرة ف therefore انا اعصابي مشدودة فانا مش عارف ايه آه لا انا طول اليوم واقفة على رجلي بشتغل وبعدين بجري ورا الولاد فبتلاقي انا بشوف الامهات بقى في شغلي بشوف الامهات قد ايه هم مش مهم هي خالص والمهم ولادها وبعدين بقى تلاقي ال deterioration بقى اللي انا بحكي عليه ده بتاع ال blood check up والظهر والركب و و و و. ايه الام ايه ال... في السن ده اللي احنا كأمهات او كستات محتاجين نبقى عارفينه عن صحتنا قبل ما نخش كمان على ال- ال menopause بقى والبلاوي التانية دي بس مش مش بصي بتكلم عليها هقول لك هقول لك على حاجه انا انا يعني مش متفق معاكي ان يحصل deterioration خالص احنا المفروض دلوقتي طب ان جاملني احنا طيب جاملني اه انا انا و...
جاملني اه لا لا خالص احنا we have to age well يعني ايه age well يعني انا بشوف ناس دلوقتي بيجوا لي العياده دي في ال 50s وال 60s they feel better mentally و physically عن ما كانوا بيحسوا وهم في ال 20s وال 30s I I can I can يعني اقدر اودي اوريكي نماذج كتيره عندي في العياده they're doing so ليه بقوا كده وايه ايوه اللي خلاهم بقوا كده ان هم عملوا حاجه اسمها lifestyle modification هم.
lifestyle modifications دي دي حاجه مهمه جدا هتلاقي معظم الناس التخان عايزين يعملوا مجهود جامد عشان عايزين يخسوا عشان عندهم آه، فرح آه، او عندهم event الصيف بعد شهر داخل او شهرين في او الصيف مش ساحل عارف في داخل او ساحل مش اه عارف ايه في او ساحل داخل ال motivations بتاعتهم بتبقى very short term او motivations لا ال lifestyle modification دي انا دايما بقول ان هم في 3 aspects of our lifestyle لازم نحسنهم بشكل كبير ال ال ال ال ال ب- دايما بقول الدماغ mental ال physical وال soul ال- القلب okay ال mental ان انا اشتغل على ال mental well-being كل ما احنا ب ب بن ب ب بنكبر في السن كل ما ال mental well-being بتاعك بيبقى more vulnerable او يعني ممكن يتاثر بالعوامل اللي حواليك منها ان stress level بيزيد آه، ال- ممكن يكون الانشغال بالاوف بالاطفال او بال- بال- بال- باولادك ممكن يكون بسبب ظروف شغلك ممكن يكون بسبب ال marital relationship كل الحاجات دي بتأثر جدا على الحالة النفسية فازاي ان احنا نحسن ال mental well-being بتاعنا اول حاجه ال meditation حاجه من الحاجات المهمه جدا ومعمول عليها studies كتيره جدا it's very very important ان احنا نتعلق بربنا سبحانه وتعالى وب- وبديننا او آه، و- وان احنا يبقى عندنا قيم و ethics والحاجات دي وان احنا نبقى sticking to it ان احنا نلعب آه، رياضه لان ده بيزود الاندورفينز او الهرمونات السعاده زي ما بيقولوا كأن واحد بخ- واخد مخدر بالظبط في ناس كتير قوي بيجي لهم حاجه اسمها runner's high مجرد ان مم.
هو يجري آه، ك- آه، كام كيلو يبتدي يحس ان هو يعني اكنه شارب حاجه فبالتالي ال- ال- ال- ال- ال- الرياضه من الحاجات اللي بتفرق جدا ان احنا يبقى عندنا concrete او solid friends او اصدقاء احنا نقدر نتواصل معاهم ونقدر نتكلم معاهم ونقدر ان هم ن associate with them ودايما تحس ان انت confident قوي ان انت عندك اصدقاء ي back you up في اي موقف سواء اهل او اصدقاء فدي كلها حاجات نقدر نحمي بيها ال mental well-being بتاعتنا ال physical مهم جدا جدا جدا number 1 ال nutrition ال nutrition مهم بشكل غير طبيعي مفيش حاجه اسمها انا أصلاً بعمل دايت عشان اخس عشان الس- الشتاء عشان الصيف او عشان occasion لازم ال nutrition ده يبقى منهج حياتك ان انت تبقى عارف انت جسمك محتاج calories قد ايه ايه الاكل اللي بيتخنك ايه الاكل ال- الكويس بالنسبه لك ازاي ان انت تحضر اكلك بشكل كويس ازاي تعمل حاجه اسمها meal preparation او meal preps طول الاسبوع تبقى عارف انت ايه الوجبات اللي انت جسمك محتاجها طريقه تمرينك عامله ازاي فانت محتاج غذاء عامل ازاي ازاي هتقدر تحافظ على عظمك ان انت تاخد كميه الكالسيوم معينه ايه ال supplements اللي انت جسمك محتاجها ناس ناس كتير قوي بيقعدوا ياخدوا supplements مش محت- مش محتاجينها لو انا عندي فيتامين دي بتاعي كويس انا لو خدت فيتامين دي زياده ده هيضرني مش هي مش هي مش هيفيدني لو انا سني في الاربعينات او في الخمسينات I need more omega 3 انا محتاج مور trace elements انا محتاج شويه زنك انا محتاج حاجات معينه لازم هفهمها من medical professionals او انا هبقى عارف جسمي محتاج ايه او ممكن اعمل blood work زي ما انت قلت كده واعرف انا اخباري ايه انا ممكن اعمل سكر تراكمي الاقي السكر التراكمي بتاعي عالي فابتدي اقلل ال- ال- الجلوكوز او اقلل ال carbs وازود more في ال proteins وال healthy fats فكل واحد لازم يدرس جسمه ويبقى فاهم في ناس عندهم insulin resistance دلوقتي في تحليل اسمه HOMA test بيقدر يقول لنا لو عندنا مقاومه للانسولين ولا لا في حاجه م- في مكملات زي الكروميوم مثلا بالحاجات اللي بتقلل ال insulin resistance في حاجه اسمها ميتفورمين اللي احنا بنديها للستات اللي عندهم تكيس على المبايض دي الابحاث لقوا ان هي one of the elements of lon- longevity او الحاجات اللي بتزود ال ال تدي لك شويه سنين زياده طبعا كل مفيش حاجه الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى بس ممكن تت- تساعدك ان انت ت age well وتقلل من ال insulin resistance فكل الحاجات دي مهمة جدا بان انت تحافظ على جسمك بال nutrition وطبعا بالرياضة والرياضة دي يعني 3 elements ان انت تعمل strength training كل ناس كتير قوي بتهمل الموضوع ده يعني تشيل اوزان ده لازم دايما باكد على كده وده بيقلل الهشاشة العظام اللي بتجي بتيجي للسيدات ال menopausal السيدات اللي هم بتنقطع عندهم الطمث بيجي لهم هشاشة في العظام في واحدة من كل سا... من كو- كل 11 ثانية بتتكسر حوالين العالم عشان عندها هشاشة في العظام يعني كل 11 ثانية في تك كسر في واحدة ست حوالين العالم بسبب هشاشة العظام فبالتالي مهم جدا ان نشيل اوزان resistance training ونحافظ على الكالسيوم والفيتامين دي يبقى احنا اتكلمنا على ال element بتاع ال resistance training تاني حاجه الايروبكس اللي هي تمارين اللي هي بتزود ضربات القلب دي مهمه جدا ممكن نعملها مره مرتين ثلاثه في الاسبوع مش اكتر من كده لان احنا برضو excessive aerobic training مش من الحاجات ال- اللي مفيده قوي للجسم وممكن كمان لو واحد عنده مشاكل في القلب تزود او ت aggravate مشاكل القلب ثالث element ال flexibility او ان هي تمارين ال flexibility ان انت تعمل تمارين تمارين اطاله عشان طبعا كل ما ما بنكبر كل ما ال muscles تبقى more stiff يعني تبقى محتاجه ان هي تبقى ل- تعمل لها نوع من ال flexibility او تبقى flexible اتكلمنا كده عن الرياضه والتغذيه بالنسبه لل physical تاني حاجه بقى spiritual spiritual دي بقى ان انا اعمل حاجات تخلي تخليني قريب من ربنا سبحانه وتعالى اقرا قران اصلي اعمل كل الحاجات اللي بتخلي الواحد in more in harmony او جسمه مرتاح وعقله مرتاح و... وحاسس ان هو ان هو يعني بي fulfill ال... ال... ال... الهدف بتاعه في الحياه وهو هدفنا كلنا في الحياه في الحياه ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ف ال three elements دول لو لو اشتغلنا عليهم ممكن اقدر اقول لك ان انت لو عندك 60 او 65 سنه يبقى ال biological age بتاعك 30 سنه لا عادي بص خالص انا already بقول لك انا هتم 40 سنه وحاسه ان انا expired يعني خلاص كده لا حاسه لا ان خالص ايه شكرا شو- بس بص لا شكلي ما يبانش عليها لا بدي ايوه اصغر لا ما تحاولش اكيد ما تحاولش لا بس هو والله jokes apart انت عارف انت كل اللي انت بتقوله is, is something يعني احنا عارفينه بس ما بنعملوش يعني لانه جزء من الموضوع ك... كستات مع الاسف الشديد ان مش كلنا بن prioritize نفسنا انه انا لازم اخد بالي مع ان كل حاجه اتقالت سهل يعني مش محتاجه مجهود عشان هي مش ت prioritize it هي هي مش سهلة بس هي في حاجة اسمها ال 1% يعني لو مم.
انت كل يوم اديت حاولت تحسن اي element من ال elements اللي احنا اتكلمنا عليهم دول 1% 1% هتف ممكن بعد سنة سنتين تلاقي في drastic changes او في تغيرات كتيرة قوي الناس اللي هم تخان قوي وعايزين يخسوا مرة واحدة this is ده آه، يعني absurd يعني ده مش عمره ما هيحصل انت كل تراكمات السنين دي كلها عايز تخلص منها في في انت حتى لو عملت واحدة عملت عملية تجميل عشان تشد بطنها ولا whatever ما هو بعد كده ال fat cells دي هتطلع في حتت تانية ده في ناس جسمهم باظ بسبب عمليات التجميل لان هم رجعوا تاني لل lifestyle بتاعهم وفي ناس برضو اللي عملوا عمليات تكميم وبعد كده خسوا كتير قوي وبعد كده ابتدوا يسيحوا شوكولاته وابتدوا ياكلوا تاني غلط وكل الحاجات دي معدتهم كبرت تاني وابتدوا يتخنوا تاني فمش الحل العمليات ومش حل ان احنا ن- آه، فاكرين ان في drastic changes الحل ان انت تعمل modifications حتى لو هتاخد وقت طويل ولكن هتدي much better results او results تقدر تقدر ان انت تحس بثمره ال- ال- ال- الحكايه دي انا مثلا كجراح بقف كتير قوي في العمليات فكتير قوي من الجراحين بيجي لهم حاجه اسمها varicocele او آه، بيجي لهم زي دوالي على رجلهم مهم جدا الناس اللي بتقف كتير م- مخرج آه، مهندس اي حد بيقف فتره طويله ان هو يلعب تمارين رجلين ويلعب تمارين سمانه لان السمانه دي ال calf muscles هي القلب ال second heart القلب التاني اللي بيضخ الدم تاني للقلب فبالتالي it's very very important فلما انا عرفت ان انا ممكن او معرض ان انا يجي لي الدوالي دي لازم مهم جدا ان انا ابتدي ان انا العب تمارين الرجلين وتمارين السمانه علشان ما يجيليش التوقيت فلازم نفهم ال lifestyle بتاعنا عامل ازاي ونقدر ان احنا ن cope يبقى عندنا coping mechanisms نقدر ن- ن- نعتمد عليها علشان تساعدنا ان احنا ن go on
والله يا عمرو انا آه، عماله اكتب وراك بس انا حاسه ان انا عايزه 3 4 ساعات كمان احنا يعني انا مقعداك مسهراك كل ده بس انا عايزه اقعد كتير يعني لسه عندي اسئله رب- تانية ربنا بس يخليك ده شرف والله ليا it, it was very very helpful صراحه النهارده انا يعني انا ما عنديش أس... يعني عندي اسئله بس ما عنديش اسئله في نفس الوقت يعني انت جاوبت على كل حاجه بس هو والله من غير اي هزار أم... انا بحس ان في الاخر الموضوع كله موضوع اولويات واحنا في الاخر هنحط ايه ايه الاولويه بتاعتي انا بقول الكلام ده كتير بس بحس ان انا زي- عارف زي ايه اسطوانه مشروخه انه وأز... وكليشيه جدا ان احنا نقول ان انا ما يعني ما اقدرش ان انا ادي طول ما انا ما بحطش نفسي اولويه عشان اقدر املى ال cup بتاعي فاقدر ادي yes لغيري yes بس هو مش كليشيه هي حقيقه يعني حقيقي you can't take care of anyone ما تقدرش تاخد بالك من من اي حد الا لما تاخد بالك من نفسك في دي الطياره حقيقه لما تيجي تركبي اي طياره بيقول لك لان case of emergency هيز آه، لو في نقص حصل نقص حاد في الاكسجين هينزل لك حاجه كده من فوق آه، ماسك عشان تحطه على على على بقك او وشك على مم.
مناخيرك على وشك ما ما- لازم تحط لنفسك الاول قبل ما تحط للناس اللي حواليك فدي بالظبط كده حاجه انا بحس دايما دي دي reminder اول ما باجي اسافر ان انت لازم تاخد بالك من صحتك النفسيه والجسمانيه قبل ما تحاول ان انت تخلي بالك من الناس اللي حواليك لان انت لو انت فاضي من جوه ومش عارف تدي مش م- مش قادر ت- تبقى fulfilled عمرك ما تقدر ت- تساعد الناس اللي حواليك انا كطبيب لو انا ال life style بتاعي مش مظبوط وبدخن ومش بلعب رياضه لما باجي بيجي لي سيدات ع- بقول لهم لازم تخسوا وتعملوا عمري ما هبقى convincing بس لما انا ببقى واخد بالي ومن نفسي وبحاول ان انا اديهم life style اصل انا خلي بالك health coach كمان غير ان انا لا استشاري clearly مشاهير اه انا لما كده انا اصلا عارفه اه مشواري فبالتالي بب... يعني انا بيجي لي سيدات آه، حوامل وزنهم 100 و110 و112 و120 كيلو وبساعدهم ان هم يخلوا بالهم من وزنهم طول فتره الحمل بيجي لي سيدات عندهم تاخر في الانجاب وعايزين يعملوا معايا حقن مجهري عشان عندهم تاخر في الانجاب والاقي واحده مثلا 100 كيلو ولا 120 كيلو عايزه تحمل اقول لها لا قبل ما اعمل لك حقن مجهري او اعمل لك اي حاجه لازم أ- احسن لك ال life style بتاعك لان انا مش هدفي بس انت تحملي وخلاص انت ممكن تحملي ويجي لك ضغط عالي يجي لك سكر حمل يجي لك اجهاض انا هساعدك ان انت تنزلي في الوزن علشان ده هيخ- هيؤدي الى healthy offspring او بيبي صحي فبالتالي لما بنزلها في الوزن ساعات كتير قوي ما اضطرتش اعمل لهم اصلا حقن مجهري يعني ب- ب- مجرد ما خست دورتها انتظمت التبويض بتاعها اتحسن وحملت طبيعي سبحان وت- سبحانه وتعالى يعني ربنا كرمها الحمد لله الحمد نفس لله الحكايه في الرجاله بيجي لي رجاله كتير قوي برضو couples جايين جايه مع جوزها التحليل السائل المنوي بتاعه وحش جدا بسبب ان هو مدخن وبسبب ان هو وزنه زايد مجرد ان انا بحاول ان انا اديله ابقى convincing ان انا اخليه يوق- يقد- ي- يوقف تدخين او يهديه خالص وان هو ينزل في الوزن وهو adopt healthy life style وبرضه ب- بقول له على إن شويه nutritional tips تساعد تحسن ال parameters او خواص السائل المنوي بتاعه ده بيحسن جدا وكمان بيحسن جدا من قدرتهم آه، ال- آه، مش بس في الخصوبه قدرتهم ك- آه، آه، في ال- في العلاقه الزوجيه العلاقة بالظبط اه يعني لقينا ناس كتير قوي عندهم تاخر في الانجاب وناس ما بتتكلمش في الموضوع ده عندهم تاخر في الانجاب لان هم ما فيش علاقه زوجيه ايام التبويض بشكل كافي فبالتالي صعب جدا يحصل حمل فبالتالي لما بحسن برضو ال nutrition status بتاعه وبز- وبحسن له الر- الرياضه والحاجات دي كلها في ابحاث طلعت ان ال aerobic exercises بالنسبه للرجاله بديله للفياجرا في بقى او ال- ال- الادويه في بعض الحالات فبالتالي لما بنحسن ال- ال- ال- ال nutritional وال physical status بتاعت الرجاله دي والسيدات كمان في نفس الوقت ده بيحسن جدا من ال results بتاعتنا في الحقن المجهري في تاخر الانجاب في آه، كل الحاجات دي ف- فبالتالي we have to put into consideration ان ان آه، آه، زي رج- نرجع لنا تاني بقى في اول حديث life style modification يعني انا دايما شايف ان ده هو اللي بي بيأثر في موضوع تأخر الإنجاب بيأثر في موضوع عدم انتظام الدورة الشهرية عند البنات اللي هو ال PCOS بيأثر في ال endometriosis أو بطانة الرحم مهاجرة يعني داخل في كل الحاجات اللي تخص شغلي حتى ال cancers في ابحاث كتير قوي طلعت ان السيدات اللي هم آه، عندهم obesity او عندهم وزن زائد آه، عندهم نقص في فيتامين دي معرضين اكتر لل cancer cancer colon cancer colon آه، ال- آه، سرطان القولون breast cancer سرطان الثدي آه، ف- آه، طبعا لو في smoking ده بيزود ال lung cancer فكل الحاجات دي نقدر نحاول نحاول طبعا كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتجنب بيها ال ال ال ال ال الامراض وده بنسميه عندنا في الطب اسمه preventive medicine ف... وفي دلوقتي كمان حاجه اسمها complementary medicine ازاي ان انت آه، ببعض supplements او ببعض الحاجات ال interventions البسيطه آه، نقدر ان احنا نحسن بيها ال life style بتاعت ال patients اللي بيجوا
wow okay لنا.
بس يعني ما هو ما احنا بنقول الكلام ده بس اللي يسمع بقى بصوا بقى ورقة وقلم ورا دكتور نعيد بقى ال episode من الاول لو سمحتوا ورقة وقلم ونكتب وراك احنا عمرو لو دايما عندنا على ال Instagram page بتاع بتاعتي لسه دايما هسأل داي بنزل بنزل stories دايما بدي زي healthy tips بالنسبه للسيدات والرجاله آه، يحاولوا يحسنوا ال 1% دي زي انا دايما بقولها ال 1% لو كل يوم نقدر نحسن حاجه في حياتنا 1% يعني في رمضان كل يوم نحاول ان احنا نقرا قران اكتر نلعب رياضه اكتر آه، ن- ن- نقابل ناس احنا بنحبهم اكتر اي حاجه ايجابيه 1% صدقوني هتفرق معاكم على المدى الطويل لو موضوع الناس ده انا ما اقدرش اعيش من غير صحابي انتوا كلهم سامعيني انا عارفه بس انا انا ما أقدر- ما اقدرش يعني ما ال community بتاعتنا بصراحه ب- وبتفرق بالذات لو كنت في غربه او كده لا بتفرق طبعا اكيد وفي ده في صحاب بقى اللي هم ال close close اللي هم لسه في في مصر انا بنزل من على الطياره عليهم يعني طبعا غير الاهل بس في ناس كده الواحد بيبقى يعني ربنا كرمه بيهم جامد قوي ما يقدرش اكيد يستغنى عنهم اكيد عمرو لو حد عايز يتواصل معاك يتواصل معاك ازاي آه، انا I'm very o- يعني active على السوشيال ميديا آه، ب- بجاوب على اي حد يبعت لي سواء اعرفه او ما اعرفوش على الانستجرام يبعت لي DM direct message طبعا ما فيش حد بيشوف ال messages دي غيري انا اللي بشوفها بنفسي I see hundreds of messages every day آه، بيجي لي الحمد لله patients من كل انحاء العالم عشان الحقن المجهري تاخر الانجاب آه، بيجي لي patients علشان موضوع الحاجات اللي دلوقتي الحديثه اللي هو الطب التجميل النسائي الوظيفي في ناس كتير قوي عندهم marriage issues او مشاكل في العلاقه الزوجيه وبتؤدي الى ال divorce او الطلاق ساعات دلوقتي عندنا حلول لحاجات كتيره قوي زي آه، ان احنا ن- ن- نساعد الستات اللي هم ات- عمل لهم ختان ان احنا نساعدهم عن طريق البلازما وعن طريق عمليات جراحيه نحسن لهم حياتهم ال- ال- ال- الزوجيه تخليها افضل كتير عندنا طبعا كل آه، ب- ب- ال- آه، استئصال الاورام الليفيه او ال fibroids بنعرف ان احنا نعمل lifestyle modifications للبنات اللي عندهم PCOS او متلازمه تكيس المبايض وانا الحمد لله بسعد جدا ان انا بيجي لي patients من كل انحاء العالم وباجي دبي كتير بدي محاضرات في مؤتمرات مختلفه و- و- وسعيد جدا طبعا ان انا كنت معاكي في الحلقه الجميله دي بصراحه I hope ان هي تبقى informative لكل الناس اللي بيسمعونا النهارده لا انا ش... انا personally استفدت جامد و I'm sure ان كل الناس استفادت جامد اي كانت ويت ان انت تيجي دبي ان شاء الله اشوفك ان على شاء خير الله باذن الله ان شاء لما الله ان تيجي شاء وبجد الله thank you so much يا عمرو انا هكتب في ال bio كل ال information دي وكالعاده لو حد عايز يوصل لعمرو ابعتولي وانا هوصلكم بيه Thank you so Okay.
much يا عمرو Thank you so نشوفكم على much خير يا إن شاء الله حنان. It is- It's my honor. Thank you very much. Take care.
شكرا ان انتوا سمعتونا للاخر رايكم بجد بيهمنا ابعتوا لنا على اي منصه من منصات فاملي هاب اي راي اي فكره اي سؤال واحنا بجد هنحاول على قد ما نقدر نرد على كل الناس ونساعد كل الناس يا رب الخير ليكم دايما ليكم لكل اللي بتحبوه